بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين احبائي زي ما قلت المره اللي فاتت في الاخر انه بدينا سفر اللاويين بالذبائح المقدسه واكتشفنا سر الصليب في جوانبه الخمسه كل جانب يكمل بقيه الجوانب الاربعه الاخرى وازاي ان هذه الذبائح حولتنا الى كنيسة مقدسة متهللة فرحانة بالمسيح الذي صالحنا مع الآب وفتح لنا أبواب السماء بدمه الثمين بدأ بالذبائح وفي النص كلمنا عن الصليب في أروع سورة اللي هو يوم الكفارة العظيم وفي النهاية كلمنا عن الأعياد والنذور الفكرة إيه؟ ان ما فيش اول واخر لكن حب يقول زي ما بنصلي في القداس نقول لتبدا معنا وتكمل معانا وتنتهي معانا انت هو الالف والياء تبتدي معايا حياتي وتكمل معايا في الطريق في النص وتوصلني انت النهايه انت هو الالف والياء انت هو البدايه والنهايه الألفا والأوميجا الحديث عن الأعياد مش هيهمني التفاصيل بتاعة الطقوس رغم أهميتها الكبرى في حياتنا الخاصة حتى النهاردة بالمفهوم الروحي ولكن يهمني النقطة الرئيسية اللي بتشغلني كيف تتحول الكنيسة إلى سماء روح الفرح والتهليل اللي العالم مش قادر يقدمه العالم يعمل لك حفلة جميلة لكن ممكن تنتهي الحفلة بخناقة وممكن يقدم لك مثلا كرامة ولكن بعد شوية تلاقي أخوك أخذ كرامة أكتر منك فتتضايق على رأي القديس غريغوريوس يقول إيه يقول الفرق بين المسيح والعالم الآتي العالم يديك حاجات زي الإزاز الملون كده طبعا ما كانش أيامها إزاز يعني أي حاجة اتراكتيف تبص لها كده تقول الله جميله وبعدين تكتشف ترميها في الزباله ما خلاص زي واحد يقول لك يوم ما اخد البكالوريوس ياه ويفتكر ان السماء اتفتحت قدامه واول ما تطلع النتيجه يبقى مهيص هي ساعه ولا اتنين وبعدين تبص تلاقي التليفونات تشتغل ناوي تكمل ولا تدرس ولا تشتغل ولا تهاجر ويدخل في دوامه يقول لك يعني ده انا وانا في الكليه كنت أكثر سلاما من لما خلصت البكالوريوس بتاعي العالم يديك وبعد ما بيديك تكتشف ان اللي بيديهولك زمني وكل الامور الزمنيه حتما تنتهي حتما حتى السماء والارض تزولان اما كلامي فايه فثابت الى الابد او يبقى الى الابد فالعالم تاخده تكتشفه انه فاضي المسيح تاخده تلاقيه صليب زي خيمة الاجتماع لما اتكلمنا عنها كلها بالجلد بتاع الماعز والكباش والمنظر الصعب من بره تدخل جوه تبهر من جمال الخيمة من الخارج صلب وآلام وعار وخزي ليس فيه جمال لنشتهيه أو فنشتهيه تدخل جوه تلاقي قيامة وفرح ومصالحة مع الآب وأبدية وشركة مع السمائيين تقول إيه ده إيه العز اللي أنا فيه أحبائي وضع الأعياد في آخر سفر اللاويين عايز أقول لك إن عبادتك بدون فرح تبقى زيرو حتى ودموعي نازلة في التوبة أنا دموعي نازلة زعلان على خطاياي لكن فرحان بالمسيح مخلصي يعني الابن الضال هو راجع صحيح كان مكسوف يحط عينيه في عينين باباه لكن في نفس الوقت هو شايف باباه بياخده بالحضن وبيعانقه ويترمي على على عنقه مفيش حاجة في الدنيا تساوي هذه اللحظات اللي فيها حصل هذا اللقاء حتى لحظات توبتنا المتكررة لأن التوبة عمل مستمر هي لحظات مفرحة حتى ولو في دموع ومطنيات وصراخ لربنا ولكن بقول له أنا ما استاهلش الحب بتاعك إذا الأعياد أو ما يسميه أيضا سفر اللوين المحافل المقدسة أول جانب فيها هي الفرح وكلمة محافل معناها إيه؟ محفل يعني اجتماع يجتمع فيه الكهنة مع الشعب والشعب من الكل رجالة وستات وأطفال كل الأصناف وكأن العيد بتاعي عيدي الشخصي مع إلهي اللي شايلني ومرمي على عنقي وأنا مرمي عليه على صدره وحاملني للسماء وأيضا محفل بجتمع مع كل الكنيسة من آدم إلى آخر الدهور الست العذراء مامتي وماري جرجس صاحبي وأنبا أنطونيوس صديقي الشخصي وأشعيا النبي وميخا النبي وأنطو- قديس بولس الرسول وبطرس كلهم دول إخواتي إخواتي وأبهاتي وأعضاء في نفس الجسد محفل مقدس أعيادنا لما بنعيد عيد الميلاد أو عيد القيامة أو عيد التجلي أو أي عيد من الأعياد السيدية أو أي عيد من أعياد القديسين عيد للست العذراء ماري جرجس إلى آخره في الواقع له فكرة واحدة وهي أننا نجتمع جميعا في المسيح يسوع كأعضاء في جسده المتهلل مع جميع السمائيين في حضرة الآب بنقول له إيه العز اللي احنا فيه ده يا رب إيه العز اللي احنا فيه ده يا رب نفسي يا ربي في كل قداس واحدة بنحتفل بعيد قيامتك لأن القداس ب- لما بنتناول بنتناول جسد المسيح القائم من بين الأموات عشان كده الكنيسة الأولى كانت دايما الناس تتناول وهم واقفين مش هم راكعين الركوع ده جه مؤخرا في أوروبا وبعدين دخل عندنا حتى في الأديرة لكن هو أصلا التناول لازم نتناول وإحنا واقفين لأننا حامل جسد المسيح القائم من الأموات ليست هي لحظة توبة دي لحظة دخول للسماء هدخل السماء مش وانا راكع لان أنا هدخل السماء وانا بجري بقول له انا فرحان بيك قائم بيك بغض النظر عن تفاصيل الاعياد اللي هنتكلم عنها لكن هو عيد واحد على راي القديس اثناسيوس الرسيولي يقول ايه يسوع المسيح هو عيدنا واعتمد على الآية اللي قالها بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى لأن في فصحنا أو ذبح فصحنا يسوع المسيح فالفصح بتاعي العيد بتاعي هو يسوع المسيح المبذول فعيد مقدس لأني متهلل محفل مقدس لأني مجتمع حتى ولو جوه أوضتي الخاصة مع كل السمائيين ومع كل المؤمنين رجال العهد القديم والعهد الجديد وحتى القادمين فيما بعد ومجتمع في حضرة الآب خلال اتحادي في المسيح يسوع كعضو في جسده وقبولي لعمل روحي القدوس الساكن فيه اللي أخدته بالميرون أرجو أن تبقى حياتنا حياة فردوسية متهللة ونبقى فرحانين بالمسيح بتاعنا من جهة الأعياد كم عيد ما تعدش أولا كل أسبوع في يوم اسمه يوم السبت عيد ممنوع تشتغل فيه تستريح فيه تعمل الخير فيه ليه خدمة خاصة في الهيكل مختلفة عن بقية الأيام يوم خاص كده اسمه يوم الراحة يوم الرب اللي تحقق في كماله بقيامة المسيح وصار اليوم الأول بالنسبة لنا وهو يوم الأحد هات كلمة أحد يعني واحد يعني يوم الأولاني وصار هو يوم القيامة بالنسبة لينا حيث قام المسيح بكر الأموات ونحن نقوم معه فندخل نقول الكنيسة هي أيقونة السماء والقداس والقداس الإلهي تمتع بالجسد المسيح المصلوب القائم من بين الأموات ون- والليتورجيات نعتبرها شركة مع السمائيين في تسابيحهم وتهاليلهم الداخلية عيشة في السماء بيديك اليوم ده يوم الرب عشان يبقى الدينامو بتاع الأسبوع كله ومع يوم الرب أيضا في أعياد اسمها أعياد شهرية زي يوم الهلال القمر يكتمل ونتذكر المسيح اللي ينير العالم كله فتتحول البشرية أو تتحول الكنيسة إلى قمر جميلة منيرة بنور شمس البر فده يبقى عيد شهري كل أسبوع عندنا عيد كل شهر عندنا أعياد كل سنة عندنا مجموعة من الأعياد زي الفصح وعيد الفطير وعيد الأسابيع أو البنتقسطي وعيد الهتاف أو الأبواق وعيد الكفارة وعيد المظال وعيد التجديد أو تدشين الهيكل أو يسموه عيد الشموع وعيد الفوريم اللي حصل أيام أستير وما بعدها مجموعة أعياد يعني تيالي كده ما بيعديش فترة أولا ما عديش أسبوع إلا وفي عيد وما عديش شهر إلا وفي عيد ما عديش سنة إلا وفي مجموعة من الأعياد مستمرة وبعدين كل سبع سنين في حاجة اسمها إيه سبت الإيه السنين يعني كل سبع سنين بن بنعيد عيد ياخد إيه سنة كاملة اسمه إيه نقدر نسميه سبت الثبوت او سبت السنوات وبعدين كل سبع من دول يعني سبعة في سبعة في تسعة واربعين نعيد عيد ضخم قوي كانوا يعيدوه اسمه عيد اليوبيل وده بقى العبيد يتحرروا والناس ترجع لهم أرضهم ويقعدوا بقى فرحانين سنة كاملة ما يشتغلوش ويعني مزقططين طول اليوبيل حاجة جميلة يا رب عايزني كل يوم الصبح أتذكر قيامتك والظهر أتذكر صلبك وبالليل أتذكر قبولك الموت من أجلي وفي نص الليل أتذكر مجيئك وانت جاي يعني كل تقريبا ساعة من ساعة من الساعات طبعا كانت الساعة عبارة عن ثلاث ساعات من أيامنا الحالية يعني طول اليوم ما فيش حاجة تفرحني غيرك وكل أسبوع يوم كامل أقول لك ده يومك يا رب يوم الرب العظيم اللي فيه بقى ايه اهيس مع ربنا ومع عيلتي انا بتذكر وانا طفل في ابتدائي كان يوم السبت ده نقضيه كل بيوت المسيحيين في في المدينة كلهم بلا استثناء لازم يتنظف البيت يوم السبت و يغسلوا الغسيل ويوضبوا الأمور والناس تتنضى يعني تستحمى ونيجي يوم الحد كل الولاد والكبار والصغيرين يلبسوا أجدد لبس وأنضف لبس ويطلعوا يتمشوا كان يبقى كنت أبص كده للمنظر الجميل في كنيستين في البلد تبص تلاقي يوم الحد الصبح ده عبارة عن كل الماشيين المسيحيين كل واحد واخد مراته وعياله قاعدين يتمشوا يوصلوا الكنيسة منظر حلو لدرجة لما حبيت أكتب عن عن القداس الإلهي مرة للأطفال سميته شريف يسأل هل كان بالأمس عندكم عيدا بقصد انه بيكلم يوم الاثنين بيكلم صديقه المسيحي بيقول له كان عندكم ايه امبارح كلكم طالعين لابسين لبس جديد وطالعين ناحية الكنيسة وشكم مبتسم وفرحانين في ايه هل يا ربي نرجع للأيام دي و... ونبقى واحنا رايحين الكنيسة رايحين نعيد ونعيد عيد الايه عيد المسيح من البشارة بيه لغاية مجيئه الأخير مش في قانون الإيمان كده بنبتدي من أول تجسد وتأنس لغاية ويأتي في ليدين الأحياء والأموات فإحنا يوم الحد ده يوم العيد مع المسيح بكل عمله الخلاصي من وضع خطة للخلاص لغاية مجيئه في يوم الدينونة أو أسميه يوم الرب العظيم عيد يومي وعيد أسبوعي وعيد شهري وعيد سن... أعياد سنوية وأعياد كل سبع سنين والعيد اليوبيل اللي هو الخمسين سنة اللي فيها يعيد باليوبيل ويسموه يعني عيد الإبراء أو سنة الإبراء يحرروا العبيد ويرجعوا البيوت لأصحابها والأراضي إلى آخره فكرة الأعياد إيه؟ أقدر أقولها كده باختصار يوم السبت نقدر نسميه راحة في الرب فلويين 23 الآية واحد للآية ثلاثة فهو كشف عن مفهوم الراحة الراحة بتاعتي مش ان انا اتجوز ولا ان انا اخلف عيال ولا ان انا اخد بكالوريوس او master degree او PhD ولا اخد مركز كبير ولا اقتني ممتلكات لكن راحتي الحقيقية الداخلية ان اقتني الهي واقول له انت لي انت لي واقول له انا ليك يا رب حبيبي لي أنا لحبيبي الراعي بين السوسن فهنا بالنسبة ليوم السبت اللي هو تحول إلى يوم الأحد أو كمل بمعنى أدق بقيامة المسيح في يوم الأحد شوف يقول إيه في أصحاح 23 وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة تجتمعوا كلكم مع بعض هذه مواسمي ستة أيام يعمل عمل وأما اليوم السابع ففيه سبت كلمة سبت بالعبرية يعني راحة عطلة محفل مقدس عملا ما لا تعملوا إنه سبت للرب في جميع مساكنكم كل البيوت تقول النهارده سبت للرب ويحصل محفل مقدس يعني راحتي هي في الرب راحتي في اخوتي اللي يفرح قلبي ان انا جوه ربنا واللي يفرح قلبي بجتمع مع اخواتي جوه ربنا عشان كده يقول ايه عطلة محفل مقدس ويقول يعمل عمل ما وأما اليوم السابع ففيه سبت فيه راحة راحتي في الواقع هي في ربنا في حتة زمان قريتها على ما أظن للعلامة أوريجانوس يقول إيه في تفسيره أظن في أرمية عزات على أرمية يقول حتة جميلة واخدها من ابن سيراخ يقول إنه بهجة أو رضا الرب في بهجة إخواتنا يعني إيه يعني ربنا يقول لك أنا عايز أفرح تقول طب اعمل لك ايه يا رب هروح ادفع حاجه كده في كنيسه يقول لك لا عايز اكتر من كده تقول له طيب اعمل لك مطانيات يقول لك وبرده عايز تاني طب اقف اصلي صلوه طويله كده جميله ودردش معاك يقول لك برده تاني تقول طب عايز ايه قول لي يقول لك عايز تفرحني اقول له اه يقول لي فرح اخواتي فرح اخواتي السلام يا رب حاجه لذيذه لما بتفرح ابنك أو بنتك أو أخوك أو الإنسان الفقير أو الإنسان المسجون أو الإنسان المريض لما بتفرح إخوات ربنا هو بيفرح عيدوا بالفرح فرحوا قلب ربنا صعب أقولها لكن هي كده فرح قلب ربنا إنك بتفرح إخواته على رأي ذهبي الفم يقول ايه لما بت... بيمد الفقير ايده وانت تمد ايدك تحط له حاجة في الايد تقف كده تقول له يا رب انا مكسوف احط ايدي في ايديك دي ايد المسيح لما بتدخل قلب انسان بتدخل قلب المسيح فيوم السبت هو يوم الراحة راحة الرب فينا وراحتنا نحن في الرب وراحة اخواتنا معانا في الرب فرح وراحة السمائيين أيضا بينا في الأعياد الشهرية اللي هو الهلال الجديد كل ما يطلع هلال جديد نعمل عيد ايه حكاية العيد قال الإنسان المؤمن الحقيقي إنسان دائم التجديد يقعد يقرا الإنجيل صدقوني يعني اعتراف ليكم بتمر علي احيانا اوقات اقول امسك كل الكتب اللي كتبتها تفسير الكتاب المقدس وايه واشيلها لاني حاسس انه النهارده بدوق الانجيل غير زمان كل ما الواحد يغرس جوه الانجيل يقول انا كنت فين ما بيعجبنيش التفاسير اللي انا كتبتها بكلمكم بصراحة وفي حاجات لا تكتب حاجات لا تكتب لأنه كل يوم ندوق جدة الحياة الحياة الجديدة هوذا الكل قد صار جديدا الأمور العتيقة قد شاخت انتهت ماتت وكلمة هوذا الكل قد صار جديدا مش مرة واحدة دي كل يوم وأنا بتغطس في المعمودية طلعت إنسان جديد بولادة جديدة بأب جديد بأم جديدة ومع كل توبة بقدمها كل يوم وأقول له أخطيت اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا بندوق حياة جديدة فالتجديد عمل مستمر في أعماق قلب الإنسان في تمتعه بإنجيله في عبادته في علاقاته مع أخواته كل يوم يكتشف شيئا جديدا كل سبع سنين ناخد سنة كاملة نقول دي السنة السبتية فيها إبراء للرب كل خمسين سنة نتذكر عمل الروح القدس لو في اليوبيل عمل الروح القدس اللي أعطانا أن نكون هيكلا مقدسا ليه وهو يسكن فينا يا ربي هل ممكن تحول العالم كله إلى محفل مقدس هل ممكن يا ربي تحول كل البشرية إلى السلام الحقيقي تفرح الع- قلب العالم كله بيك لكي يتمتع الكل بخلاصك ويتمتع الكل بالشركة مع جميع السمائيين يتمتع الكل بالحب الحقيقي اللي يربطنا من آدم إلى آخر الدهور ربنا يفرح قلبكم يعطيكم عيدا لا ينقطع يملأ كل حياتكم بالفرح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد